لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني الأول نرحب بهؤلاء ال- الإخوة والأخوات ونسأل الله عز وجل أن يس- أن يجعله مجلسا نافعا وأن يجعل الرحمة تخشاه وأن ينزل علينا السكينة أجمعين وأن يتقبلنا جميعا في عباده الصالحين ونسأله سبحانه وتعالى أن يباهي بنا الملائكة كما يفعل سبحانه وتعالى بعباده الصالحين الأول أنا كنت عايز أخيركم نبدأ الأول يعني هل ناخد مقتطفات من سورة البلد ولا مقتطفات من سورة العاديات ولكن آه، مش عارف بقى الناس هت آه، تختار سورة البلد ولا سورة العاديات مش عارف آه، أول واحد هيبعت هناخد مين أول واحد هيبعت تاخد سورة البلد ولا سورة العاديات العاديات والبلد ما شاء الله لقد خلاص بقى الناس الناس بقى ايه يعني تعمل حسابها ان مفيش بقى بكره اي حاجه تقعد الفجر باذن الله خلاص اول واحد بعت لاختيار آه، اخوكم في الله بعت على صورة البلد يعني ابو ايه حاجه جزاه الله خير اختار الاثنين بس خلاص المره الجايه بقى ان شاء الله تبقى صورة العاديات عشان ما نزعلش حد ناخد باذن الله مقتطفات من صورة البلد الاول صورة البلد محور الايه محور الايه اللي في سورة البلد اللي هي فكرة موضوع سورة البلد كلها قول الله عز وجل فلا اقتحم فلا اقتحم العقبة هو- هو ده محور السورة وهنشوف دلوقتي بإذن الله إن السورة يعني متكاملة تكامل عجيب من أول آية لآخر آية يعني سبحان الله التكامل عجيب. يعني حتى كمان آخر آية في السورة بتحدد فعلا فكرة السورة فهنشوف بإذن الله دلوقتي إزاي الآية دي هي محور السورة الله عز وجل بيقول إيه بسم الله الرحيم لا أقسم بهذا البلد الأول أول ما نبدأ في السورة سورة البلد جو السورة أهم الحاجات عشان نعيش مع القرآن عشان إن شاء الله نمشي في سلسلة من كنوز القرآن أول حاجة تفكر فيها وأنت بتبص في السورة جو السورة اللي نزلت السورة دي نزلت في جو مدني ولا في جو مكي في جو صراعات مع اليهود ولا في جو صراعات مع النصارى زي وفد نجران في سورة آل عمران في الأول ولا جو صراع مع المشركين في الأحزاب ولا جو تعذيب للصحابة في مكة ولا جو وفاة أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم زي السيدة خديجة وعمه أبو طالب إيه الجو اللي نزلت السورة عشان تعيش مع السورة يبقى لازم الأول عشان تفهم السورة تعيش الجو اللي الصحابة عاشوه يعني دلوقتي الصحابة كان بيتنزل عليهم القرآن الصحابة دول كانوا عايشين في وضع ازاي فربنا نزل لهم الصورة ديت عشان يقروها فيصبروا بيها يبقى القرآن كان بينزل الله عز وجل بينزل القرآن للصحابة عشان ي- يقروه ويعيشوا معاه فبالتالي هيصبروا ايه بقى الجو اللي كانوا عايشين الصحابة سورة البلد نزلت في اشد اشد مراحل التعذيب في مكة يبقى سورة البلد نزلت في اشد مراحل التعذيب المكي يعني تخيل كده واحد من الصحابة نزلت عليه سورة البلد قبل ما قبل ما بيقرأها شايف قدامه بلال وهو بيعذب شايف قدامه خباب وهو بيعذب شايف قدامه سمية وهي تعذب شايف قدامه عمار وكل عيلة عمار وشايف كل الصحابة قدامه وبالرغم من كده نزلت عليه سورة البلد ايه الصورة بقى اللي نزلت في هذا الجو يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد الله عز وجل افتتح السورة بقسمين وجواب قسم القسم الأول لا أقسم بهذا البلد طب القسم الثاني ها حد عارف القسم الثاني لا الناس اللي قالت وأنت حل ده غلط القسم الثاني ووالد وما ولد يبقى القسم الأول ربنا قسم بقسمين أقسم سبحانه وتعالى بقسمين وهو يقسم كيفما شاء إنما احنا نقسم بالله بس الله عز وجل أقسم بقسمين أول قسم بهذا البلد مكة تاني قسم ووالد وما ولد وأي قسم لابد له من جواب قسم جواب القسم في الآيات لقد خلقنا الإنسان في كبد طب ايه القسم ايه يعني ايه هذا البلد وانت حل وايه علاقة ووالد وما ولد بالقسم الاولاني وايه علاقة جواب القسم بالقسمين اصلا الله عز وجل بيقول لا اقسم بهذا البلد الله عز وجل اقسم بمكة لكن مش مكة بس مكة اثناء بيحصل فيها حدث معين ايه الحدث ده وانت حل اي وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت حل بهذا البلد يعني ايه حل يعني ايه كلمة حل كلمة حل في القرآن كاملا وفي اللغة معناها حلال تلاقي كتير بعض الناس وتفتح بعض التفسير يقول لك حل بمعنى حال أي مقيم لا الراجح إن شاء الله أن حل بمعنى حلال قال الله عز وجل سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل يبقى كان حلا يعني حلالا يبقى يعني ايه بقى لا اقسم بهذا البلد وانت يا رسول الله حلال يعني إيه حلال اي وانت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم يستحل دمك ويستحل عرضك ويستحل مالك تخيل لو انت عايش في بلد الناس مستحلة ان هي تختبك بتستحل ان واحد ممكن يدخل بيتك ويسرقك ده حلال بل هو ممكن يتقرب الى الالهة بانه يعمل فيك كده تخيل فالله عز وجل اقسم باول جو في صوره جو رهيب النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه يعني احد التابعين بيقول ان مشركي مكه كانوا يستحرمون مشركي مكه كانوا بيستحرموا كانوا يستحرمون قتل الحمام كانوا بيستحرموا ان واحد فيهم يقتل حمام ويستحلون تعذيب مرشد الانام يعني التابعين بيستعجب ازاي المشركين عقليتهم كانوا يستحرموا في مكه يقتلوا الحمام يقول لك مكة اصل مكة بلد حرام ما ينفعش نقتل فيها الحمام وكان بيستحل تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فكان بيتعجب من ذلك فالله عز وجل اقسم او تعذيب عامه مش حاله ده ربنا ما قالش حتى بيعذبه جاب لفظ يعني دمه مستحل يعني لفظ بيوحي قد ايه الصحابه كانوا عادلين هو حلال المشرك عنده حلال انه يقطع بلال حلال انه يعذب مصعب حلال انه يطعن سميه حلال بالنسبه له عنده ده عادي في دينه وفي شعره ده حلال وأنت حل بهذا البلد طب القسم الثاني ووالد وما ولد عايزين ناخد قاعدة مع بعض كده في التفسير بإذن الله إن أي لفظ عام أي لفظ عام ما جاش دليل يخصصه يبقى الأصل فيه العموم أي لفظ عام في القرآن ما جاش دليل يخصصه يبقى الأصل فيه العموم يعني ووالد ومولد تلاقي بعض الناس يقول لك الوالد هو آدم والولد هو النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي واحد يقول لك لا الوالد هو إبراهيم عليه السلام والولد هو محمد طالما ما جاش دليل على التعيين يبقى الأصل كل والد وكل ولد يبقى الله عزيز في القسم الثاني أقسم بكل والد على وجه الأرض وكل ولد لهذا الوالد طب ايه علاقة القسم ده ايه علاقة ووالد وما ولد بأن ربنا يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد القسم ده معناه ووالد وما ولد معناه ايه بقى ان سلسلة من المتاعب التي لا تنتهي ولا وتفضل تستمر إلى يوم القيامة إيه هي دي إيه سلسلة المتاعب دي الأب يتجوز وبعد كده يعني يقعد فين بقى ينتظر الولد فين لما رزق الولد تفضل بقى زوجته حامل يفضل تعبان مع الولد وهو لسه جنين يبدأ الولد ينزل يفضل تعبان مع الولد وهو لسه طفل ويقعد بقى يجيب له البامبرز ويجيب له الحاجة يفضل تعبان مع الولد فين لما الولد يكبر يبدأ الولد يكبر عايز يدخله حضانة يبدأ الولد عايز يدخله مدرسة يبدأ عايز يصرف على الولد الولد عايز سندوتشات وعايز معاه مش عارف ايه يفضل سلسلة من المتاعب التي لا تنتهي على هذا الولد لغاية لما يتجوز وبعد ما يتجوز يفضل شايل هم الولد طب الولد لما اتجوز ابني ويفضل الراجل عنده 90 سنة وشايل هم ابنه فربنا بيقول لك ووالد وما ولد سلسله والولد ده يخلف ابن يفضل يخاف عليه فربنا اول مشكلة جاب لك اول قسم مشكلة ومتاعب لكن من اجل الدين تاني مشكلة متاعب دنيوية الولد الوالد وعلاقته بالولد المشكلة الاولانية والتعب الاولاني بتاع الدين بينتهي كان له نهاية زي صحابة رسول الله تعبوا في الاول لكن سادوا العالم انما التعب الدنيوي ملوش نهاية وهي دي فكرة الصورة زي ما هنعرف في الاخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ده القسم الأولاني المشاكل اللي كان فيها الصحابة والتعذيب والأذى والتعب تاني مشكلة التعب الدنيوي اللي بمر به الوالد والولد جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد أي أن جواب القسم أن مهما كان هذا التعب سواء ديني أو دنيوي لابد وحتما على كل إنسان كان ذلك على ربك حتما مقضية إن أي إنسان لازم هيعيش في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد الكبد هو الشيء الصعب الشيء اللي هو اللي يعني يقول لك حتى ممكن الصخرة الصماء حاجة كبد صعبة لقد وبعدين ربنا بيقول شيء ربنا قال ايه خلقنا الانسان في كبد في ديت كأن الكبد محيط به من جميع الجهات ففي ده بيسموه حرف الوعاء والإحاطة اما عايز تقول واحد في جوه حاجة في جواه مش كده لما الله عز وجل بيريد انه يمن على المسلمين او على قوم نوح او على سيدنا نوح ان ربنا حفظهم في الفلك يقول ايه في الفلك مع انه هو على الفلك انما تيجي في الفلك كأن الفلك دي احاطتهم من كل جانب وحمتهم من الامواج فالشاهد لقد خلقنا الانسان في كبد يبقى جواب القسم ان الله عز وجل كده كده خلق الانسان لازم هيتعب سواء هتمشي في طريق الدين سواء تمشي في طريق الدنيا لازم هتتعب لكن اللي بيمشي في طريق الدين لابد ان هو يستريح انما اللي بيمشي في طريق بيختار الدنيا انا اقصد هنا الدنيا المذمومه اللي بيختار طريق الدنيا ويعرض عن الدين هيعيش في كبد وهيفضل لكبد لغايه بص معايا لاخر ايه اللي فاتح المصحف قدامه بقى يبص معايا لاخر ايه هيفضل في كبد لغايه لما تتقفل عليه النار اخر ايه في السوره عليهم نار مؤصدة هيفضل في كبد لغاية لما تتقفل عليه النار والعياذ بالله ويفضل في كبد أبدي إلى أن يعفو الله عز وجل عن كان المسلمين أو إلى ما لا نهاية إن كان من الكافرين يبقى السبيل للخروج من الكبد السبيل للخروج من الشقاء هو طريق هذا الدين عشان كده ربنا بيقول فلا اقتحم العقبة وهنيجي لمعناها دلوقتي إن شاء الله لقد خلقنا الإنسان في كبد يبقى أول جو الصورة جو التعذيب الرهيب اللي بيمر بيه الصحابة قبورهم متوزعت في جميع انحاء العالم الصحابه سبحان الله الواحد لما كان يفكر تمن لو انت مكان لو انت مع الصحابه تمن دخولك دار الارقم تمن انت دلوقتي عايز تدخل دار الارقم انت سمعت دلوقتي ان في رسول جديد جه انت بقى تخيل كده لو انت واحد عايش في زمن الصحابه جه رسول جديد جه بيقول لك كل اللي انت عليه غلط كل اللي الناس عليه من زنا ومن وقت البنات كل ده غلط ومطالب انك تغير كل افكارك وكل عقيدتك وكل دينك النبي طب النبي ده فين سألت سرا اكتشفت انه بيجتمع مع اصحابه في دار اسمها دار الارقم بدأت تسأل اكتشفت ان اللي بيفكر ويدخل مرة واحدة دار الارقم نادي الارقم بيعذب ويتحط بقى جنب سلسلة التعذيب المستمرة جنب بلال وخباب يا ترى كنت هتقدر تدخل دار الارقم يا ترى كنت هتقدر تاخد القرار انا هدخل دار الارقم مهما حصل نكمل مع بعض الصورة لقد خلقنا الانسان الناس بقى اللي بتعذب الصحابة دول ربنا بيوجه لهم الخطاب هيحسبوا أن لن يقدر عليه أحد هو فاكر إيه الناس اللي بتعذب الصحابة هم فاكرين أن ربنا مش قادر أن يخسف بيهم الأرض هو الناس اللي بتعذب الصحابة دول هم فاكرين أن الله عز وجل خلقهم مش قادر أن ينسفهم في لحظة هيحسبوا أن لن يقدر عليه أحد وبعدين بيفتخر بإيه ده بيفتخر بيقول إيه يقول أهلكت مالا لبدا ده بيفتخر وبيقول انا انفقت مال رهيب جدا في عداوه النبي عليه السلام لبده جايه من كلمه تلبد الغيوم السحاب تلبد يعني وقف فوق بعضه يعني انا انفقت اموال فوق بعضها اموال متلتله عشان يصد عن الدين بيفتخر بذلك هيحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مال لبده ربنا بيرد عليه يقول هيحسب ان لم يره احد هو فاكر وهو بيخطط عشان يصد عن هذا الدين وقاعد بيخطط وبينزل الكلام وبينزل الكتب وبينزل البرامج لصد عن هذا الدين هو فاكر انه ما كانش متراقب ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عين ايه اللي مشاه في السكه دي ايه اللي مشاه في سكه الصد عن الدين مش احنا ادينا له اسباب الهدايه الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين كان قادر انه يستمر في هذا الطريق ربنا اداله الادوات اللي يوصل بيها لهذا الطريق عشان كده ربنا بيقول وهديناه الايه النجدين انا عايز بس بمشي بسرعه احنا طبعا مش عايزين لو قعدنا في كل ايه في سوره البلد هنقعد الفجر فاحنا عايزين ناخد ملخص سوره البلد اللي هي فلا اقتحم العقل وهديناه النجدين طب ليه هنا ربنا ما قالش بقى ايه وهديناه الطريقين ليه ربنا قال كلمه النجدين مع ان تفتح اي قاموس يقول لك النجد هو الطريق طب ليه هنا ربنا قال كلمه النجدين ما قالش كلمه الطريقين النجد في اللغه يعني ايه كلمه النجد النجد الهضبة العالية المرتفعة الصعبة الوصول إليها هضبة عالية مرتفعة عشان تطلع لها فيها صعوبة هي دي النجد عشان كده الحتة اللي في السعودية اللي في النص الهضبة المرتفعة اسمها هضبة نجد إنما الحتة اللي تحت اللي جنبها على الفش في الغرب اسمها سهل تهامة حاجة سهلة كده إنما هضبة نجد دي حتة عالية فربنا سمى طريق الخير وطريق الشر الاثنين سماهم نجد مع ان كان متوقع مثلا ان طريق الشر اسمه نجد وطريق الخير ما اسموش نجد مثلا عشان طريق الشر صعب لا ربنا سمى الاثنين نجد طب ليه النجد ربنا سماهم نجد لان الهضبة نجد ديت فتروحها صعبة اما تيجي تطلع الهضبة وانت طالع بتبقى صعبة انما بعد ما بتطلعها بتبقى سهلة بعد كده في الطريق وانت ماشي يبقى طريق الخير هو صعب اي نعم ولكن في اوله بس انما طريق الشر هتفضل والعياذ بالله اللي هيفضل ماشي في طريق الشر هيفضل عايش في عناء وفي شقاء وفي تعب في الدنيا ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ومنك هنا ربنا حتى ما قالش كلمة حياة لأن الحياة في الأغلب بتستخدم مع الحياة الحلوة يعني كأنه حياة طيبة إنما المعيشة فيها كلمة صعوبة معيشة ضنك ضنك يعني ضيق اللي هيقرأ عن ذكر ربنا هيعيش في أسوأ معيشة في الدنيا مهما كان معاه الأسباب أصداء الكون الله عز وجل لما خلق الكون خلقه على سنن لا تتبدل ولا تتغير مهما حدث من هذه السنن اللي الله عز وجل خلق عليها الكون ان اللي هيعرض عن ذكر الله هيعيش في معيشه ضنك حتى لو معاه فلوس حتى لو معاه فلوس حتى لو معاه اكبر شهادات حتى لو معاه اكبر شهادات حتى لو عنده اولاد ومال حتى لو عنده كل ما يشاء وكل ما يشتهي ده حتما مقضية ده انتهى اللي هيعرض عن ذكر الله مهما كان معاه اسباب السعادة سنة من سنة هيعيش معيشة ضنك طيب ده اللي اختار طريق الشر انما اللي اختار طريق الخير طب يعمل ايه اللي اختار طريق الخير بقى احنا دلوقتي عايزين طريق خير احنا ان شاء الله نبقى كلنا كل اللي في الغرفة ان شاء الله باذن دلوقتي عايز طريق خير طب الوقت احنا عايزينه يدخل في طريق الخير ايه المشكلة هو طريق صعب وربنا اقر بذلك ان هو صعب في الاول ربنا قال لك تعمل ايه بقى عشان تمشي في طريق الخير ايه السبيل للانطلاق في طريق الخير ربنا بيقول فلق تحم العقبة وهي هو ده محور الصورة لكي تخرج من الكبد الذي خلق فيه الإنسان يبقى يا أيها الإنسان لكي تخرج من هذا الكبد الذي خلقت به لابد أن تقتحم العقبة حتى تعيش حياة سعيدة حتى تعيش كما قال الله عز وجل ثم يعني بعد فترة من المجاهدة ثم كان من الذين آمنوا آية 17 في البلد ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتو... علي في الإيمان وصل لمرحلة عالية من الإيمان اللي... الإيمان المستقر محتاج فترة من المجاهدة محتاج فترة من الاقتحام فلق اقتحم العقبة يعني احنا عايزين واحدة كلمة كلمة كده يعني ايه فلق اقتحم العقبة قالوا كلمة فلا هنا بمعنى هل مش يعني يا ريت تقتحم العقبة ليه ما بتقتحمش ليه ما بتدخلش يعني ايه اقتحم بقى يقول لك الاقتحام في اللغة الاقتحام هو القاء النفس بدون تفكير او روية تاني الاقتحام في اللغة القاء النفس انك ترمي بنفسك بدون تفكير او روية من غير ما تفكر ترمي نفسك على طول جوه الطريق ده الاقتحام امال ايه هي العقبة اللي انت مطالب انك تقتحمها يقول لك العقبة معناها طريق ضيق واعر ما بين جبلين بعده فسحة تاني العقبة عبارة عن ايه تخيل مع المشهد العقبة جبلين ما بينهم جبلين ضيقين قوي ما بين بعض ما بينهم طريق واعر ضيق ضيق مطالب انك تعدي الطريق ده وتقتحم الطريق ده عشان تدخل بعد كده في الحتة الفسحة ديت اللي بعد هذا الطريق الواعر يبقى ربنا جاب لك تشبيه انت هو ده يا جماعة طريق الدين انك انت مطالب انك تقتحم ارمي نفسك ما تفكرش يعني اللي يبص مثلا اللي يبص على شكل الالتزام من بره يقول لا لا لا لا يمكن ده شكله صعب جدا لا يمكن هو من بره شكله صعب انا لا يمكن الناس دي عايشه ازاي يقعد يستغرب هي الناس دي عايشه ازاي الناس دي عايشه من غير ما تسمع اغاني ازاي يا اخي الناس دي عايشه من غير ما تعمل ويبقى في اختلاط ازاي الناس دي عايشه هو من بره بالنسبه له صعب هو لو اقتحم ودخل هيكتشف ان هي جنه يبقى دلوقتي الطريق صعب ولا سهل الطريق يعني فيه سهوله ولا فيه صعوبه سيدنا جبريل نفسه مره قال الطريق سهل ومره قال الطريق صعب ازاي الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما خلق الله عز وجل الجنة فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال لجبريل روح بص على الجنة فجبريل راح يبص على الجنة فرجع للملك سبحانه وقال يا رب وعزتك بيقسم سيدنا جبريل لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها معقول في بني آدم عاقل يسمع عن الجنة وما يدخلهاش معقول في بني آدم عاقل يسمع عن حور الجنة وفاكهة الجنة وطعام الجنة ولقاء الملك في الجنة ورؤية وجه الله في الجنة وما يبذلش كل ما يملك وبيقسم وعزتك لا يسمع بها احد الا يدخلها فربنا حسها دي المكاره حطها من بره كده ايه حط بره مكاره وقال يا جبريل اذهب فانظر اليها سيدنا جبريل في المرة التانية لما راح ما بصش على الجنة بص على ايه بص على المكاره اللي بره زي ما في ناس كتير للأسف بتعمل بتبص على العقبة من بره قبل ما بيقتحم يفضل باصص يفضل باصص من بره فسيدنا جبريل لما راح المرة التانية وبص على المكاره قال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد أنا خايف إن مفيش حد يدخل الجنة قال لا طب ما أنت من شوية سيدنا جبريل بتقول الناس كلها تخشها والعاقل اللي يدخلها واللي يعمل عشانها لأن لما أنت هتبص على المكاره لو فضلت واقف قدام العقبة كتير تفكر تدخل ولا ما تدخلش مش هتدخل مطالب انك تقتحم قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة يعني انك تفكر مرة واثنين تتريث يعني التؤدة في كل شيء يعني تتريث وتفكر مرة واثنين وثلاثة وعشرة في كل حاجة الا في امر الاخرة التؤدة في كل شيء الا في امر الاخرة يعني انك تراجع نفسك ماشي الا في امر الاخرة ما تفكرش انطلق عشان كده الفاظ الانطلاق في الاخرة مختلفة في القرآن وكلها بتوحي بالسرعة وسارعوا وسابقوا استبقوا فليتنافس الفاظ كلها ان مفيش وقت انطلق في نماذج من ناس ربنا جابها لنا في القرآن ناس وقفت قدام العقبة تفكر تدخل ولا ما تدخلش كان ايه نصيبهم كان منهم الوليد بن المغيرة الذي قال زي سورة المدثر انه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر احد يفكر لما راح سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وبعدين ايه احد يفكر ده ايه ده وبعدين رجع لهم قالوا له طب ايه رأيك في القرآن قال ان عليه لحلاوة ان علاه لمثمر واسفله لمغدق وقعد يتكلم عن القرآن طب ها ايه رأيك في الاخر احد يفكر يفكر يفكر في الاخر قال اه انا وصلت الحل ايه هو الحل بتاعك يا وليد ان هذا الا سحر يؤثر لا حول ولا يعني بعد قاعد يفكر ما رضاش يقتحم العقل لانه خايف على هيبته خايف على مركزه خايف يقتحم العقل اللي بيفضل يفكر كتير ما بيقتحمش سيدنا نوح واقف بيقول لابنه يا بني اركب معنا اركب كان لازم ابن نوح ما يفكرش المفروض ينطلق فورا ويركب لما فكر ما رضاش يركب قال سآوي قعد يفكر في حل طب اعمل ايه قال له خلاص انا لقيت حل سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وكانت النهاية ملحقش يقتحم وملحقش ياخد القرار وحال بينهما الموج فكان من المغرقين هي دي المشكلة انك تقف تفكر كتير قبل الاقتحام انك تقف تبص على المنظر من بره المنظر يخوفك وهو ده مطالب دي سنة اصلا ان ربنا بيقول النبي عصام يقول الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله الجنة لازم البر المنظر من بره يبقى صعب ومطالب انك تدخل يعني بالرغم ان هو صعب وبالرغم انه شكله من بره مرعب الا انك مطالب انك تدخل يقينا في قدرة الله على فكرة يا جماعة فكرة فكرة اقتحام العقبة وفكرة ان الامر من بره شكله مرعب هي دي اصلا فكرة الخلاق كله فكرة خلق الكون كله وابتلاءه هي فكرة اقتحام العقل ازاي تعالوا نشوف اخر فتنة واكبر فتنة النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها امته بل قال ما من نبي الا حذر قومه هذه الفتنة فتنة ايه فتنة المسيح الدجال النبي اصلا بيخبر عن المسيح الدجال انه يأتي في اخر الزمان تخيل المسيح الدجال كده لما يجي اخر الزمان شوف عظم الفتنة يبص للسماء يقول لها مطري السماء تمطر يبص الارض يقول لها طلعي زرع الارض تطلع زرع الناس تبدا ايه ده في ناس تبدا تقول ده ربنا فتبدا الناس اللي بتبداوا يقوم عامل ايه بقى الدجال ساعتها لما يبدا الناس تنبهر بيه يقوم جايب جنه عظيمه جنه شكلها مبهر وجايب نار شكلها مفزع يبقى جاي معاه جنه شكلها مبهر ونار شكلها مفزع ومرعب والصادق مطالب ان يدخل في النار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن جنته نار وناره جنة يبقى الجنة اللي مع الدجال اللي شكلها جميل قوي ديت هي عبارة عن نار أصلا في الحقيقة والنار اللي مع الدجال اللي هي أصلا في من بره عمالة تحرق يعني عايزك تتخيل كده أنت واقف دلوقتي قدام الدجال وبعدين ما رضيتش يسمع كلامه عمال يعمل الحركات بتاعته ويقول للسماء ويطلع ويعمل الحركات ديت وانت برضه مش هتصدقه قام مطلع الجنه والنار مبهره بقى شفت النار ورالك النار قام حاطط حاطط فيها مثلا ورق الورق اتحرق قام حاطط فيها واحد صاحبك شفته بقى فحمة انت مطالب بالرغم من هذا المنظر المفزع انك تقتحم وتدخل النار لازم طب ازاي لان انت موقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وموقن في امر الله هو ده يا جماعة اللي يبص على الالتزام دلوقتي ويحس انه مع ان انت عارف يعني الواحد بيتخيل كده لو واحد مع الدجال مثلا فاهم ايه وراله نار وراله وحاطط ورقه في النار فالورقه اتحرقت قام جايب واحد حطه في النار الواحد ده بقى فحم فبالرغم من كده يعني ربنا يثبتنا جميعا قام ايه القى بنفسه في النار مؤمن ربنا يجعلنا منهم قام القى في نفسه في نار الدجال الناس من بره ايه يا عيني يا حرام اتحرق وهو قاعد جوه في الجنه فتحس إنه هو قاعد اصلا جوه في الجنه وقاعد مبسوط وفرحان والناس من بره قاعده ايه زعلانه عليه هو ده يا جماعه بالظبط اللي الناس بتبص عليه الناس انت يا ابني عملت في نفسك كده ليه انت يا ابني عايش ازاي كده وهو اصلا عايش في نعيم عايش في نعيم القيام ولذة مناجاة الله وحتى الضحك والفرفشه العاديه مع اصدقائه واخوانه في الله ليها طعم تاني لان ال- سبحان الله الحياه لما بتبقى مع مع الملك سبحانه وتعالى ما هو ربنا بيقول ايه وانه هو كلمه هو دي زايده يقول لك زايده ليه التخفيف يعني هو بس اللي بيعمل كده وانه هو اضحك وابكي يبقى مين الوحيد فقط اللي بيضحك ويبكي هو الله عز وجل يبقى مين اللي يملى لك صدرك بشاشه وضحك وسعه وانشراح صدر مين الملك سبحانه وتعالى فالناس من بره عماله تبص على الملتزم وتقول ايه ده هو عايش كده ازاي وهو عايش في جنه بالظبط لأن- ليه بقى لانه اقتحم طيب يبقى احنا قلنا ان من فكره الابتلاء هي فكره المنظر المفزع وانت مطالب انك تدخل مثال في الدنيا الالتزام انك تدخل مهما كان ظاهر الامر صعب يعني شوف ربنا ربنا قال لسيدنا موسى يا موسى اقبل ولا تخف امتى قال له اقبل ولا تخف الله عز وجل بيقول لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى ايه اللي في ايدك دي وما تلك بيمينك قال هي عصاي ده بتاعتي بقول له عصاي ده بتاعتي انا عارفها كويس ده بتاعتي وبعدين بستخدمها في حاجات كتير جدا بستخدمها كتير اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى ده انا بعمل بيها حاجات كتير جدا بستفاد فيها في حاجات الدنيويه ربنا قال له ايه قال القها يا موسى حاجة يعني سؤال يعني طلب غير متوقع ربنا بيقول له ايه اللي في ايدك قال له دي بتاعتي وبستخدمها في حاجات كتير قال له ارميها ما قالوش ارميها ليه ما قالوش ارميها ليه ده انا بستخدمها ودي بتاعتي لا فالقاها على طول فاق السوره فالقاها شوف ربنا بيقول لي فالقاها فاذا هي حية تسعى فاذا دي بيسموها في اللغة اذا الفجائية مفاجأة فجأة شاف حية وبعدين ربنا بيقول ايه حية ايه تسعى ده بجد ده بحق وحقيقي ده حية تسعى فاذا هي حية تسعى ربنا بعد كده قال له ايه خدها ولا تخاف خدها دي اللي هي ايه خدها دي عايدة على ايه لا الناس اللي قالت العصاية لا غلط خدها يعني خد الحية وانا هرجعها لك عصاية ما انا عارف انها هي مقصود العصاية بس قال له خد الحية امسكها عشان كده اللي خدها ولا تخاف ايه سنعيدها هنرجع ايه هنرجع الحية اللي قدامك عصاية مرة تانية سنعيدها سيرتها الاولى يبقى الله جل طلب من موسى وامره يمسك الحية وهي بتسعى وما تخافش لما تمسكها وهي حية هنرجعها لك عصاية تاني مهما كان ظاهر الامر مرعب ومهما كان ظاهر الامر من بره في صعوبة انت مطالب انك تقتحم وتدخل يبقى مثال في الدنيا الالتزام وتنفيذ امر الله مثال في فتن اخر الزمان الدجال في اخر الزمان فتنة المسيح الدجال طيب يوم القيامة عايزين فكرة برضو لافكار الابتلاء اللي هي ظاهرها انك مطالب انك تقتحم العقبة يوم القيامة حديث هو النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الإمام أحمد بيقول إيه يوم القيامة بيجي أصناف من الناس بتجادل الله عز وجل وبتطلب من الله عز وجل وبتحج الله عز وجل عايزين الناس دي يأتي الأصم اللي ما كانش بيسمع اتولد ما بيسمعش ويأتي المجنون ويأتي الهرم ويأتي غيرهم من الأصناف الهرم ده اللي هو كبر وخرف واتجنن دول بيأتوا ربنا يقول له يا رب المجنون يقول له يا رب انا كنت مجنون وما كنتش فاهم الرساله وما كنتش اعرف ان في نبي وما كنتش اعرف ان في قران ويجي الاصم يقول يا رب انا ما سمعتش الدعوه وما سمعتش الرسول وما جاليش ويجي اللي مثلا مات في فتره من الرسل ما وصلوش رسول يقول يا رب انا ما جاليش رسول فدول يقعدوا يشتكوا ربنا يا رب احنا ما جالناش وربنا يعمل لهم ايه يوم القيامه ربنا هيمتحنهم هيعمل لهم امتحان واحد بس اللي هينجح فيه هيدخل الجنه واللي هيسقط فيه هيدخل النار ايه هو في احد الروايات ايه هو الامتحان ده الله عز وجل هيخلق لهم هيخلق لهم نار عظيمة اللي هيدخلها وربنا يأمرهم ان هم يدخلوها ربنا يعمل لهم نار عظيمة ويأمرهم ان هم يدخلوها اللي هيطيع امر الله عز وجل وهيدخل النار دي هت- هتصير عليه جنة واللي هيعصي امر الله وهيخاف يدخل النار هيدخل النار يبقى فكرة يبقى الفكرة كلها في ابتلاء الدنيا اللي احنا عايشين فيه انك انت توقن بامر الله وانك تقتحم وما يبقاش احد موانع الاقتحام تقول لا اصلا لو اقتحمت العقبة ودخلت في التزام او دخلت انا هعيش حياة صعبة يا حبيبي انت كده كده هتعيش حياة صعبة ربنا بيقول في اول الصورة لقد خلقنا الانسان في كبد بل ان الوسيلة الوحيدة الخروج من ال... من المأزق اللي انت فيه ومن الكبد اللي انت فيه انك تعدي بقى اقتحم ما انت لو اقتحمت هتعدي الصعوبة دي انما لو ما اقتحمتش قلنا زي لما يحصل في اخر الصورة ايه عليهم نار مقصدة هتتقفل عليه يبقى احنا احنا نطلع نطلع يا جماعة من البنك نطلع من المعيشة الضنك اللي احنا عايشين فيها بسبب الذنوب نخرج ونقتحم ونقول له يا رب احنا جايين لك وبعدين عايز اقول لك على حاجة عايز اقول لكم جميعا يعني ضامنه بالملك سبحانه وتعالى عمر ما في انسان على وجه الكرة الارضية اقتحم وانطلق الى الله عز وجل وربنا سابه ابدا عمر ما اللي بيقتحم بيخسر بل ابدا بالعكس المتردد دوت اللي بيفضل واقف على الباب مش راضي يدخل هو ده اللي بيخسر انما اللي بيفضل اللي بيفضل عايز آه، يفضل واقف بره كده ومن الناس من يعبد الله على حرف اللي واقف على الحرف من بعيد يعني حتى احد السلف يقول لك يعبد الله على حرف يقول لك من معاني العبادة على حرف القتال على حرف يعني ايه القتال على حرف يعني يروح يقاتل مع الجيش فيقف في الجنب خالص في الطرف لا الجيش بدأ ينتصر يقوم داخل انا كنت معاكم وانا بحارب معاكم من ساعتها انتم مش شايفيني وعايز الغنيمه لا هم بينهزموا هو واقف على الطرف يقوم لافف وراجع هو ده اللي واقف على الحرف ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به الباء دي عايدة على ايه عايدة على الخير عايدة على الدنيا ما اطمأنش بالله وإن أصابته فتنة والعياذ بالله انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة يعني انت لو جيت شفت حرف الترابيزه مثلا لو انت قدامك مكتب او قدامك ترابيزه اللي حط كده حاجه على حرف الترابيزه حط حاجه كده نصها على الترابيزه اي مثلا حاجه كتاب او موبايل او حاجه حط حاجه كده نصها على الترابيزه ونصها في الهواء لو الترابيزه اتهزت تقع او المكتب اتهز الحاجه تقع هو ده اللي بيقف على الحرف يا جماعه هو ده اللي بيعامل ربنا على الحرف اللي واقف بعيد على الحرف اللي مش راضي يقتحم عند اي خبطه او اي فتنه عشان كده ربنا بيقول ايه وان اصابته فتنه ايه اللي حصل له انقلب هيقع ما هو لازم هيقع لانه واقف على الحرف انما اللي بيقتحم وبيدخل وبيقول يا رب انا عايزك ومش هخلي حاجه تحول بيني وبينك ابدا انا هجي لك يا رب ده اللي بيبقى في النص عمره ما بيقع مهما جات له هزات ومهما جات له زلازل من الفتن هو ثابت ليه لانه واقف في النص إنما الثاني اللي واقف على الحرف بيقع ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة وقع انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة نرجع إلى قول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة قلنا قاعدة أساسية لازم نعرفها جميعا عمر ما أي أحد أبدا بيقتحم وبيروح لربنا سبحانه وتعالى وبيخسر أبدا بل بالعكس اللي ما بيقتحمش هو اللي بيخسر هو اللي بيفضل عايش في التعب هو اللي بتتقفل ايه عليه النار يبقى قلنا من الأمثلة منظر الاقتحام منظر الالتزام في الدنيا وقلنا ان الفتن في الاخر نار الدجال وقلنا حديث سيدنا جبريل لما بص للجنه وبص للمكاره وقلنا في الاخر الناس اللي بتهرب والناس اللي كانت في فتره من النصر وربنا عملها لهم شوف ربنا بيقول ايه ربنا سمى المشكله المشكله اللي عاش فيها سيدنا كعب والثلاثه الذين خلفوا في اخر سوره التوبه ربنا سمى سمى الفتره اللي عاشوها دي شوف ربنا بيقول ايه يعني سبحان الله تعبير عجيب جدا ربنا بيقول ايه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ايه في ساعة العسرة دلوقتي سيدنا كعب وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع الثلاثة اللي خلفوا في غزوة تبوك اللي مرجوش يطلعوا يغزوا مع نبي السلام لأن غزوة تبوك ديت كانت غزوة صعبة مطالب في عز الحر والصحابة في المدينة نفسهم ومنتظرين بكل بفارغ الصبر منتظرين ان الثمرة تطلع عشان يقطفوها ويعيشوا بقى تعبانين بقى لهم فترة وراجعين من غزوة قبلها اول ما بدأت الثمرة تطلع وخلاص هيقطفوا الثمرة وخلاص هيعيشوا بقى الحياة يعني الكويسة اللي هم عايشينها رب... النبي عليه قال لهم يلا هنحارب هنروح فين كمان هيروح حاربوا مين الروم او الروم عارف زي امريكا الروم هنحارب الروم ازاي مطالب انك تخرج وتسمع كلام النبي صلى قعدوا تقريبا 50 يوم ماشيين في الصحراء تعب رهيب وفين لما وصلوا للشمال وقعدوا وقاموا هناك فترة ورجعوا كمان شهرين يعني قعدت فترة طويلة على ما راحوا ورجعوا ايه ده ربنا سمى كل الفترة الطويلة دي ربنا سماها ايه ساعة ساعة العصر ساعة بس يعني ساعة ديت في القرآن معناها دايما او في اللغة فترة من الزمان ايا كانت ممكن تبقى تشير ان هي حاجة قليلة مش كده في الحديث اللي بيروى ان لا يتحصر اهل الجنة على شيء الا على ساعة وان كان الحديث فيه ايه بعض الضعف الا على ساعة يعني جزء صغير عدى عليهم من غير ذكر الله فشاهد ربنا سمى كل الفترة الطويلة الرهيبة دي كلها دي سماها ساعة العسرة ليه لان الصعوبة فاخذ القرار انك تطلع من المدينة يعني كل الصحابة اللي خدوا قرار الوقت النبي بيقول يلا هنطلع غزوة تبوك طب اطلع ازاي انا الثمره بتاعتي والارض بتاعتي ومراتي ونفسي اقعد وعايز اقطف الثمره والارض وابيعها والدكان والمحل كله عمال يفكر ويفكر سيدنا كعب فكر وقال ايه بكره هجهز يلا سيدنا كعب جاهز بكره هجهز والنبي يقول له جهز يقول له بكره ويقعد يسوف بكره بكره هجهز بكره هجهز لغايه لما الناس سابوه وطلعوا وهو ما طلعش يعني احد متردد ما رضاش يقتحم كل الصحابه كان اصعب حاجه عليهم في غزوه تبوك اصعب خطوه عليهم كانت اخذ القرار ان هو يطلع كما للاسف اللي بيتردد هو ده اللي بيخسر عشان كده رب ربنا سمى المشكله ايه ساعه العصر الامام احمد بن حنبل يعني قصه ظريفه بتروى برضه ان المشكله دايما ان اصعب خطوه في طريق الالتزام اعرف اعرف القاعده دي اصعب خطوه في طريق الالتزام هي الخطوه الاولى اصعب خطوه في طريق الالتزام انك تاخد الشبر الاولاني عشان كده ربنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على الحديث القدسي تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا طب الحديث ده ربنا بيقول إن اللي هيقرب شبر من ربنا ربنا هيفتح له وهيسهل له نور ذراع يقوم اللي تقرب شبر ده فجأة بلاقى قدامه ذراع هيقوم ماشي الذراع يقوم يقرب الذراع يقوم ربنا يديله باع يقوم ماشي الباع بدأ يمشي الباع يقوم يمشي يقوم يمشي يقوم الله سأل يأتيه هرولا يبقى الراجل مشي ده اللي فضل يمشي يمشي يمشي ربنا ده كل اللي عمله ايه يعني ايه يعني السلسله الرهيبه اللي الراجل ده مشاها مشي شبر وبعد كده مشى باع وبعد كده مشى زراع وبعد كده فضل ماشي لربنا الخطوات الرهيبه دي بدات بايه بدات بشبر بدات بايه بدات بشبر يبقى هي المشكله انك تاخد اول شبر لو خدت اول شبر ربنا هيديك نور الزراعه تقوم تمشي فيه يوم ربنا يديك نور البقع تقوم تمشي فيه تقوم تفضل ماشي ربنا يفضل معاك على طول بقى مشكلتك لابد انك تاخد اول خطوه اللي هي دايما اصعب خطوه الامام احمد بن حنبل في محنه الاختبار بان القران هل هو القران مخلوق ولا مش مخلوق الامام احمد بن حنبل ثبت على منهجه وقال ان القران ليس بمخلوق بل هو كلام الملك سبحانه وتعالى فبداوا ايه يعذبوه فخدوه خدوا الامام احمد وبداوا ايه خلاص حطوه وبينقلوه دلوقتي عشان يروح السجن عشان يتجلد فقبل ما يدخل عشان يتجلد قابل واحد يعني اتهرى بقى ضرب ياما اتجلد يعني فبص الامام احمد وقال له ايه بي- بي- بيصبر الامام احمد قال له ايه انما هي الجلده الاولى وقال له حتى ان هي دي طلوع عن الامام احمد نفسه يعني يعني قال له بص مش هتحس غير باول خبطه بعد كده مش هتحس هو كده يا جماعه انت مش هتلاقي صعوبه في طريق الله غير في اول خطوه عشان كده بعض العلماء بيقولوا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اول ما نزل جبريل النبي عليه الصلاه والسلام وقال له اقرا قال ما انا بقارئ انا عمل ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغطني جبريل حتى بلغ مني الجهل ضمني جامد قوي قوي قوي لغايه لما تعبت هو ده لازم في اول دخولك انك تتضم ضمه جامده لازم هتتعب النبي عليه الصلاه والسلام اتضم ثلاث ضمات جامدين لغايه لما تعب بعد كده فتح له جبريل ونزل عليه القران لازم في الاول بيسموها حتى علماء القلوب بيسموها ايه عصره اول الالتزام لازم تتعصر في الاول نشوف انت جاي ليه انت جاي عايز دنيا جاي زي ما قلنا قبل كده في اي سوره الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انت- انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة لا أنت داخل عايز إيه فلازم إنك تقتحم لازم إنك تدخل محدد هدفك فقلنا أمثلة للناس اللي دخلت الله عز وجل برضه والنبي عليه الصلاة والسلام جاب لنا أمثلة كتير لناس دخلت واقتحمت وكان قدامها الفرصة إن هي تهرب لكن اقتحمت يعني مثلا حديث مشهور وإن كان ممكن نفرد له لأن هو قصة طويلة جدا نفرد له شرح لوحده حديث غلام الأخدود اللي هو تفسير آيات سورة البروج النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم غلام الأخدود الغلام اللي وقف في وش الملك الظالم وقعد يدعوه في الآخر الغلام ده الملك آه، الغلام قال للملك ازاي يقتله فالملك عمل الطريقة اللي الغلام قال له عليها وقتله ومات الغلام في الآخر فالملك الظالم حفر الأخاديد في الأرض هنشرح الحديث بالتفصيل في مرة تانية إن شاء الله اللي مش عارفه فالملك الظالم حفر أخاديد كتير في الأرض يعني خنادق عمل خنادق كتير في الأرض وولع فيها نار وطلب من الناس ان يترمي نفسها في النار امر الناس ان يترمي نفسها في النار لو انت مكانهم هترمي نفسك في النار ما قدامكش حل من اتنين يا تكفر والعياذ بالله يا ترمي نفسك في النار كل الناس القوا نفسهم في النار اختاروا ان هم يقتحموا ما يفكرش رمى نفسه اقتحم العقبة ما فكرش زي ما قلنا بنرجع تاني ونفكر معنى الاقتحام القاء النفس بدون تفكير أولوية ما تفكرش انطلق ارمي نفسك انما هي الجلدة الاولى انما هي ساعة العسرة انما هي الخطوة الاولى انما هي المكاره في الاول يعني انت المكاره المكاره اللي عندك اللي حوالين الجنة اللي هياخد خطوة جامدة وينطلق ويعدي المكاره هيلاقي بعد المكاره ايه الجنة ما هي المكاره دي دايرة جواها الجنة اللي هيعدي هياخد خطوة جامدة جامدة جامدة هيعدي المكاره هيلاقي هيبقى هيلاقي نفسه في الجنة وهيلاقي نفسه في الجنة في الدنيا قبل الآخرة ذلك ان احنا نفكر انفسنا واياكم قال الله عز وجل نرجع تاني فانا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة بعد كده جاب لك نماذج من اقتحام العقبة في الوقت اللي هم كانوا فيه وقت ال- تعذيب الصحابة ربنا بيقول ايه وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة تخيل كده لو انت عايش في زمان التعذيب دوت وفي لحظة استضعاف ورايح عايز تفك سيدنا بلال او تفك سيدنا خباب اه طب انت جاي تفك ليه اولا انت عايز فلوس كتير جدا عشان تفكه ثانيا هم هيبداوا مشكلين يسالوك انت جاي تفك ليه انت ممكن تبدا تدخل في هذه الدنيا فربنا جاب لك نموذج لعمل صالح صعب مطالب ده اول نموذج فك رقم طب تاني نموذج او اطعام انك تطعم الناس طب ما الاطعام عادي واحد يقول لي طب ما الاطعام عادي الاطعام ايه المشكله انك في اقتحام يعني لا ربنا مش انك تطعم اي اطعام او اطعام في يوم ذي مسغبة يعني ايه مسغبة مسغبة اي مجاعة عامة يعني في مجاعة عامة في البلد تخيل انت دلوقتي عندك شوية اكل في البيت وفي مجاعة عامة في المنصورة وبعد كده قالوا المجاعة ديت ما حدش عارف المجاعة دي هتنتهي امتى اه فانت تقعد تفكر اطلع الفلوس اطلع الاكل للناس ولا محدش عارف المجاعة هتخلص امتى اعين ال- قرارك انك تطلع للناس وان شاء الله ما, هت... ما هو اصلا يا ناس تموت وانت لا معاك اكل يا تديهم وخلاص ساعه لما الموت يجي عليكم انتوا كلكم ما قدامكش حل غير كده يا تطلع الاكل للناس وان شاء الله ربنا هيفرجها هو ده اقتحامي وربنا جاب لك نماذج من طاعات محتاج اقتحام او اطعام في يوم ذي مسغبه عشان ما نطولش عليكم يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه متربه كان المسكين من كتر فقره متربه ايده مسكت في التراب ايده لزقت في التراب او مسكينا ذا متربه لما عمل الطاعات ديت لما ضحى في الاول شوف ربنا قال ايه ثم كان من الذين امنوا لا هو دلوقتي ثم دي يقول لك ثم دي بتفيد التراخي في اللغه امال ازاي بقى من الذين امنوا بعد ما عملوا الصالحات هو مش من الطبيعي مش مش من الطبيعي ان هو يؤمن الاول وبعد كده يعمل اعمال صالحه ازاي ربنا هنا قال عمل اعمال صالحه فيها صعوبه وبعد كده ربنا قال ايه ثم كان من الذين امنوا إيه- ازاي هو عمل وبعد كده بقى مؤمن مش الطبيعي ان هو يبقى مؤمن بعد كده يعمل اعمال صالحه لا يا جماعه ثم دي هنا بيسموها ثم ثم دي بتفيد حاجه اسمها التراخي اما التراخي الزمني او التراخي حاجه بيسموها التراخي الرتبي يعني ايه الكلام ده هنبسط ان شاء الله التراخي الزمني يعني ايه يقول لك الله عز وجل خلق السماوات والارض ثم خلق الانسان يبقى ده بيسموه تراخي زمني ربنا خلق الاول السماوات والارض وبعد كده خلق الانسان طيب لو لقيت جمله بقى الله عز وجل ثم خلق السماوات والارض استنى ما تستعجلش وتقول الجمله دي غلط لا ثم هنا دي تراخي رتبي يعني ايه تراخي يعني خلق السماوات والارض اكبر من خلق الانسان يعني ربنا خلق الانسان وبعد كده مش بعد كده بقى زمان ومن قدرة الله يعني تطور وتدرج في مدى عظمة قدرة الله انه خلق الانسان هتلاقي لها امثلة كتير في ال- في القرآن يعني من عمل صالحا وامن شرطها ثم اهتدى فتقال له هو ثم اهتدى هنا مش مع هو كان المفروض يهتدي الاول بعد كده يؤمن عمل لا ثم اهتدى يعني ثم استمر على الهدايه دي بيسموها تراخي رتبي كان دي قضيه لغويه مش قضيتنا ثم كان من الذين امنوا يعني بعد فتره وتطور ايمانه بدا يزيد يزيد يزيد بدا يعمل اعمال صالحه يعمل أعمال- اعمال صالحه بدا يزيد في الايمانات لغايه لما استقر بقى ثم كان بدا يوصل لمرحله الايمان المستقر ثم كان من الذين امنوا وتو... طيب هو اللي يوصل لمرحله الايمان المستقر ده بيقول خلاص بقى انا وصلت انا قعدت بقى خلاص مش محتاج لا ده بيوصل لمرحله من الايمان محتاج معاها ايه وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه محتاج ان هو يوصل لمرحله من الايمان عالي بس محتاج ان يوصي نفسه والناس توصيه بالصبر ان هو يصبر على المكان اللي هتقابله وانه يرحم الناس ما يجيش واحد ملتزم يتع... لا يتعامل مع الناس برحمه وتواصوا بالمرحمه اولئك اولئك دي بيسموها الرفعه اولئك اصحاب الميمنه عشان كده شوف الثانيه والذين كفروا باياتنا هم مش اولئك لا هم اصحاب المشأمه عليهم نار مؤصده طب ليه هنا الاوزان كلها جت على وزن مفعله ليه على وزن مفعله يعني تلاقي مقربه متربه مرحمه ميمنه مشأمه ليه ربنا ما قالش اولئك اصحاب اليمين ليه اصحابه ما قالش اصحاب الشمال ليه ميمنه يقول لك وزن من احد معاني اوزان مفعله القوه والاستمرار قوه والاستمرار فاصحاب ميمنه يعني هي يعني اللي هيمشي وهيقتحم العقب وهينطلق الى الله عز وجل هيعيش في يمن وبركه في الدنيا وفي القبر وفي الجنه وفي يوم القيامه هيعيش على طول في يمن وبركه انما والعياذ بالله اللي هيعرض عن ذكر الله هيعيش معيشه ضنك مستمره في الدنيا وفي القبر ويوم القيامه وفي النار والعياذ بالله نسال الله ان يعافينا في الاخر اخر ايه ختمت بها السوره عليهم نار مؤصده اتقفلت عليهم يبقى كأن الإنسان بيعيش في حالة من الكبد حالة افترضها الله عز وجل عليه قدرا كده كده هيعيش في كبد سواء اللي بيتعب عشان الدنيا ووالد وما ولد أو سواء اللي بيتعب عشان الدين وأنت حل بهذا البلد كما حدث للصحابة لكن لكي تخرج من هذا الكبد ليس أمامك سبيل إلا أن تقتحم العقبة بدون تفكير وبدون روية لابد أن تقتحم العقبة انطلق وأقبل ولا تخف كما قال الله عز وجل لموسى يا موسى اقبل ولا تخف خلي الايه دي شعار حياتك اقبل اقتحم خايف من ايه يعني سبحان الله حد يروح للملك سبحانه وتعالى ويخاف ازاي حد ينطلق الى الله ويخاف حد ينطلق الى الملك اللي بيده كل شيء سبحانه وتعالى ملك امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن يعني انت رايح لاله لو اراد شيء قال له كن يعني جزاه الله خيرا اللي كتب مؤشرة فرعون نعم يعني فعلا مؤشرة فرعون اقتحمت العقد يعني هي دلوقتي جزا الله خير للكتابين مؤشرة فرعون اقتحمت العقد يعني كانت محطوطة في موقف ابنائها بتعذب واحد واحد ورا التاني قدام عينيها وبالرغم من ذلك اختارت ان هي تقتحم العقبة فالشاهد يا جماعة ان خلاصة خلاصة الصورة ان هذا الانسان سوف يعيش في كبد ليس امامه حل الا ان يقتحم العقبة طب واللي مش هيقتحم العقبة ايه اللي هيحصل له اللي مش هيقتحم العقبة هتبقى عليه نار مؤصدة في الدنيا والى يوم القيامة نسأل الله ان يعافينا في الختام بوصي نفسي وإياكم ان انت تنطلق الى الله عز وجل ولا تتوقف وإياك ثم إياك ثم إياك انك تكون ممن يقفون على الحرف إياك انك تفضل واقف على الحرف إياك انك تتعامل مع ربنا بسياسة اللي واقف على الحرف لا خليك يعني شوف في غزوة تبوك سورة التوبة في نموذجين نموذج ربنا قال عليه ايه اللي فإن تصيبك حسنة تسؤهم ده المنافقين وإن تصبك مصيبة طب لو أصبك مصيبة يقولوا إيه وإن أصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل آه أخذنا ده المنافقين اللي بيقولوا يعني إيه قد أخذنا من أمرنا من قبل يعني يقول لك إحنا هنمشي مع النبي لو حصل مصيبة آه أنا كنت عامل حسابي قد أخ... ما ينفعش وانت بتركب في سفينة النجاة إلى الله عز وجل وفي سفينة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تسيب خيط او تسيب مركبة صغيرة لو حبيت تنزل تنزل لا انا هفضل معاك يا رب للاخر انا هقتحم العقبة ابو ذر في غزوة تبوك وهو منطلق للنبي عليه الصلاة والسلام البغلة بتاعته عطلته ففجأة لقى نفسه لوحده في الصحراء تخيل ابو ذر دلوقتي مع الزاد بتاعه والبع- والبغلة بتاعته وفجأة لقى نفسه لوحده في الصحراء والنبي سبقه في غزوة تبوك عمل ايه قام سايب الدبة ومنطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم تخيل كان ممكن يهلك ولكن لما انطلق إلى الله عز وجل واقتحم العقبة ربنا حفظه فالنبي فجأة رأى سواد جاي من بعيد فقال كن أبا ذر فداك أبا- أبي وأمي فكان أبا ذر يبقى في نموذج اللي انطلق واقتحم وراح مهما كان الظروف من حواليه واحد تاني يقول لك لا أنا هدخل أدخل رجل وأسيب رجل حصل حاجة اه ما انا كنت عامل حسابي قد اخذنا امرنا من قبل لا مش عايزين نعيش العيشة اللي واقف على الحرف عايزين نكون من اللي بيقتحم ويخش جوه يعني اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وريت كل اللي استمع الى شرح سورة البلد انه يصلي بيها ويجيب تفاسير ويبدا يقرا يبص على الكلام يبدا بقى يفتح تفسير تفسير السعدي او يبدا يفتح تفسير لغويه زي تفسير مثلا التحرير والتنوير او يبدا ي- يعني لو عنده موج... وان شاء الله يعني هبقى اسيب لكم الايميل اللي عايز ي- يعني يقول اي حاجه او يسالني في حاجات في التفسير وان شاء الله المره الجايه عشان برضو احنا يعني قلنا العاديات وال... ولا البلد المره الجايه وانتوا بقى نصيبكم ال- مش فاكر مين الاول اللي اختار سوره البلد المره الجايه باذن الملك سبحانه وتعالى هتكون سوره العاديات ان شاء الله يوم الاربعاء الساعة تسعة ونصف ان شاء الله بإذن الله هنكون مع سورة العاديات وهي فكرة على فكرة سورة العاديات فكرتها مرتبطة بسورة البلد يعني ان شاء الله ما ناخد فكرتها وفي برضه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيفسر يعني بالظبط سورة العاديات ان شاء الله المرة الجاية هبقى اسيب لكم الايميل ان شاء الله واللي هيعوز اي حاجة في التفسير بإذن الله عز وجل يبدأ يعني يراسل وهن... ولو في اي اسئلة ممكن برضه تبعتوها ونحاول نجاوب عليها ان شاء الله بإذن الله بخصوص التفسير كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا